والابن والروح القدس الاله الواحد امين احب ان اكلمكم في هذه الليله عن الله في الكنيسه الكنيسه يعرفها البعض بانها جماعه المؤمنين لكن في الحقيقة أنا شايف إن هذا التعريف قاصر جدا ولا يمكن أن يعطي الصورة الحقيقية عن الكنيسة جماعة المؤمنين يمثلون الجسد والله الرأس ولا يمكن أن الجسد يكون بدون الرأس إذا تعريف الكنيسة الحقيقي هي جماعة المؤمنين المتحدة بالله التي تخضع لهذا الرأس يقودها ويوجهها ولا نستطيع إطلاقا أن نتصور الكنيسة بدون الله ولا نستطيع أن نتصور الجسد بدون رأسه حيثما توجد الكنيسة يوجد الله لأن الله لم يفترق إطلاقا عن شعبه الصورة الجميلة التي يقدمها لنا الكتاب هي هذه الله وسط شعبه الله وسط شعبه هكذا كانت خيمة الاجتماع ربنا موجود وسط الشعب ويبقى هي دي الكنيسة تابوت العهد موجود داخل خيمة الاجتماع هي دي الكنيسة ما نقدرش نتصور الكنيسة بدون قدس الأقداس وبدون تابوت العهد وبدون الكاروبيم فوق التابوت وبدون الله في وسط شعبه لما انت تقول الكنيسة تخلى عنها ربنا يبقى كأنك بتقول الرأس فارق الجسد مستحيل أبدا الكلام ده منطقيا مش سليم احنا باستمرار نتصور الكنيسة الله وسط شعبه الله وسط شعبه هذه الصورة هي اللي من أجلها ربنا قال يدعى اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معنا ربنا تسمى باسم عمانوئيل عشان يكون موجود وسط شعبه نشوف ايه علاقة ربنا بالكنيسة اولا ربنا هو الذي اسس الكنيسة وربنا هو حجر الزاوية في بناء الكنيسة وربنا زي ما بيقول المزمور إن لم يبني الرب البيت فباطلا تعب البناؤون فالله هو الذي بنى الكنيسة بناها من أحجار كريمة اختارها بنفسه الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم حجارة في هذا البناء والذين سبق فعرفهم كانوا أعمدة في هذا البناء والذين سبق فعرفهم أقامهم معه في بناء الكنيسة على عروش في وسطها حكاية الله وسط شعبه تفكرنا بقول السيد المسيح أنا معكم كل الأيام والى انقضاء الدهر الكنيسة هي دي انا معكم كل الايام وان ما كنتش معانا ما تبقاش كنيسة ما تبقاش كنيسة أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم يبقى ربنا في وسط الناس هي دي الكنيسة نسيت أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر ده بيقول أنا نقشتكم على كفي وإن كنتم في يد أبي ولا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي شيئا المسيح بالنسبة للكنيسة هو الكل في الكل هو المؤسس هو الباني هو المعلم هو الراعي هو الحافظ هو القائد هو الحارس هو الكل في الكل من أجمل الصور للكنيسة من أجمل الصور للكنيسة في سفر الرؤية يوحنا الحبيب بيقول إيه بيقول أبصرت سبع منائر من ذهب وفي وسطهم شبه ابن انسان اللي هو المسيح وسطهم وبيقول وفي يده سبعة كواكب هم سبعة ملائكة الكنائس يعني السبع مناير من ذهب وجواهم المسيح بيتمشى وسط المناير اللي من ذهب كل ما افتكر الصورة دي كل ما افتكر الصورة دي افتكر ازاي ان المسيح ماشي وسط الكنايس ليل ونهار بيتمشى في وسط الكنائس السبع وفي يده اليمنى سبعة كواكب هم ملائكة الكنائس السبع يعني رعاة الكنائس دي كلها مسكهم المسيح في يده اليمنى وبيتمشى وسط الكنائس ادي صورة الكنيسة ان عجبتنا الصورة دي نبقى مبسوطين ونبقى فاهمين الكنيسة ازاي الكنيسة دي سبع مناير من ذهب بيتمشى وسطيهم المسيح وفي ايده اليمنى سبعة كواكب هم ملائكة الكنائس وهم في كف نقشهم على كف بيحركهم بايده ويمشيهم منين ما هو عايز ويقود بهم الكنيسة وهو يقودها بنفسه وقاعد يتمشى وسطيهم ادي الصورة الجميلة بتاعت الكنيسة أكبر مشكلة تصادف الكنيسة حقا إن الكنيسة لا تحس وجود الله فيها زي جسم مش حاسس براسه ده يبقى ضايع خالص من غير راسه يبقى ضايع مش حاسس بنفسه إذا لم تحس الله في الكنيسة تعيش في ضياع أما إذا الكنيسة أحست بالله تعيش في قمة المجد تعيش في قمة المجد شعره ان رأس الكنيسة هو المسيح تصوروا واحد طول ما هو الواحد ماشي وشعر ان راسه دي هي المسيح دي دي كفاية خالص دي احنا مش عايزين اكتر من كده تشعر ان رأس الكنيسة هي المسيح وتشعر ان المسيح موجود فيها باستمرار وتشعر ان الكنيسة مجرد هيكل لله والله بيحل فيها وتشعر ان الكنيسة ربنا زودها بكل شيء يعني ايه زودها بكل شيء يعني الكنيسة ملأها الله بملائكته لدرجة ان احنا في تسبيح ازكسولوجية باكر بنقول الكنيسة بيت الملائكة شيرتك اكليسية ابقين تاني انجلوس السلام للكنيسة بيت الملائكة الملائكة حالة حال حول خائفيه وتنجيهم حيثما توجد الكنيسة توجد الملائكة حيثما توجد الكنيسة توجد الملائكة ده احنا بنقول ملاك المذبح وملاك الذبيحة وبنقول ملائكة الرب حال حول خائفيه وتنجيهم وبيقول بولس الرسول عن الملائكة أليسوا جميعا أرواحا خادمة مرسلة للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص اوعوا تفتكروا ان الكنيسة بمعناها اللي انتوا فاهمينه جماعة المؤمنين وبس رأسهم الله ده جماعة المؤمنين مع الملائكة دي الصورة الكبيرة بتاعت الكنيسة ونحن لا نكمل بدونهم يبقى صورة الكنيسة بشر يحيط بهم ملائكة ووصيهم المسيح ورأسهم الله هي دي صورة الكنيسة عشان كده بعض علماء الفن بيقولوا عايز تميز مثلا صورة ال- صورة على الطراز القبطي للعذراء من غيرها تلاقي صورة العذراء اللي على الطراز القبطي فيه ملايكة في الصورة لكن ما يصوروش العذراء لوحديها أبدا لازم في ملايكة محيطة بها لأن ملائكة الرب حل حول خائفين احنا مش ممكن بنعيش من غير الملائكة ملائكة الكنيسة ومن محبتنا للملائكة رئيس الكنيسة بنسميه ملاك الكنيسة اكتب الى ملاك الكنيسة التي في افسس الى ملاك كنيسة سميرنا الى ملاك كنيسة برجاموس الى ملاك كنيسة فيلادلفيا الى اخره بل ان الكنيسة هي مجموعة ملائكة الكنيسة هي مجموعة ملائكة ملائكة أرضيين أو بشر سمائيين يبقى الكنيسة دي عند ربنا شيء كبير ده الكنيسة بلغ من محبة المسيح ليها أن دعا نفسه عريس الكنيسة والكنيسة دي أصبحت عروس الله وبين الكنيسة وبين ربنا من الحب ما لا أستطيع أن أعبر عنه لما جه الكتاب يتكلم وقال إن الاثنين يصيران واحدا وشبه بحكاية الزواج الاثنين يصيروا واحد قال لا ده أنا هتكلم عن الكنيسة وبعدين قال هذا السر عظيم مش السر عظيم ان ان في الزواج يبقوا الاثنين واحد ده السر العظيم في علاقة المسيح بالكنيسة ازاي بيبقوا معاها في هذه الوحدة لا يوجد سر اعظم من هذا هذا الحب الكبير الذي يربط بين الكنيسة والله حب عروس بعريسها صورة هذا الحب موجودة في سفر نشيد الأناشيد أجمل صورة للعاطفة الروحية ممتزجة بالعاطفة الإلهية لو صح هذا التعبير لهذا الكنيسة بتعيش باستمرار في جو من الاطمئنان يبصوا لها الملائكة كده من فوق ويقولوا من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان مزينة بكل أذرة التاجر تصوروا الكنيسة عبارة عن حفنة من بخور وضعت في المجمرة والتهبت بالنار وصعدت كأعمدة من دخان إلى فوق مستند على حبيبه من هذه الطالعة من البرية كأعمدة من دخان أدي الكنيسة شوية بخور في المجمرة جايز تحترق لكن تصعد كرائحة بخور كأعمدة من دخان ومستندة على حبيبه لا أستطيع أن أتصور الكنيسة بدون الله ولا أستطيع أن أتصور الله بدون الكنيسة صحيح الله كان منذ الأزل وحده وما كانش فيه مخلوقات لكن هذه الكنيسة كانت في فكره وكانت في قلبه قبل أن يخلقها لأن الله لا يجد عليه شيء ما فيش حاجة جديدة عليه قبل ما يخلقها بملايين الملايين كانت في ذهنه الصورة الجميلة بتاعة العروس المستندة على حبيبها في ملء الزمان إذا عرفت الكنيسة مركزها عند الله تعيش في فرح دائم وفي سلام دائم وفي اطمئنان دائم إن ضعف إيمان الكنيسة لا تضعف مواعيد الله وسلام الكنيسة لا يعتمد على إيمانها إنما يعتمد على مواعيد الله حتى إن ضعفت حتى إن ضعفت حتى إن فقدت إيمانها وعود الله لا تفقد يشيلها ويديها الإيمان من جديد بطرس وهو ماشي على المية كان معتمد على إيه؟ على الإيد اللي ماسكاه إيمانه هو جه في وقت ضعف إيمانه وصب تحت المية لا سلامتك ما تتفقش على إيمانك فقط بتتوقف على الإيد اللي ماسكاك ضعفت أو لم تضعف الإيد اللي ماسكاك سلام الطفل الصغير في البيت ما بيتفقش على حسن تدبيره لنفسه لكن حياته ما بتتوقفش على حسن تدبيره لنفسه انما سلامته بتتوقف على الصدر الحنون اللي بيضمه وعلى الايد الشفوقة التي تمسك به كلما سقط هكذا الكنيسة والله بعض الناس الروحيين يقول لك ان سلام الكنيسة يتوقف على صلواتها وصلتها بالله انا برضو العبارة دي عايز آه، اصحح فيها شوية اصحح فيها شوية طب افرض الكنيسة صلواتها ضعفت يبقى راحت لا سلام الكنيسة يتوقف على حب الله لها سواء صلت أو لم تصلي يتوقف على إيه؟ على حب الله لها تيجي في مرة من المرات تقرأ في الكتاب يقول لك إيه؟ يقول لك ونظر الله إلى مزلة شعبه فأرسل لهم مخلصا فلان وفلان ما قالش سمع الله صلواتهم حتى ما صلوش نظر الله إلى مزلة شعب إيه الحكاية يا رب الحكاية بيقول الكتاب والرب رأى وسمع وكتب أمامه سفر التذكرة الله كتابة الكل باصص للكنيسة وشايف اللي حاصل ليك مش حكاية صلت أو ما صلتش أو إيمانها ضعف أو لم يضعف حكاية ال- القلب المحب اللي باصص ويرعى ويهتم أيا كانت الحالة نظر الرب إلى مزلة شعبه وقال أنزل وأنقذ أنزل وإيه وأنقذ طب مبارك اسمك يا رب ده ما دام الحكاية كده ده الواحد ينام ويغمض عينيه وهو مستريح للرعاية بتاعتك هو لازم انا اكون صاحي واصرخ واقول يا رب من غير ما اصحى ومن غير ما اصرخ ومن غير ما اقول يا رب ربنا بيشتغل ده لو كان شغل الله يتوقف على صراخنا لضعنا من زمان من زمان خالص انا هقول لكم قصة واحد زي بطرس الرسول وده كان كان رموه في السجن وتاني يوم هيقتلوه بيقول الكتاب ان بطرس ده نام نوما ثقيلا لدرجة الملاك اللي جه ينقذه وقعد ينقذه وينغزه علشان يصحى عشان ينقذه طب و- وبطرس ده اللي نايم ويحتاج لواحد ينقذه لكذا شديدة ده كان بيصلي مش ممكن كان بيصلي ابدا هيصلي هو نايم هو نايم لكن ربنا صاحي هو نايم لكن ربنا صاحي وهو مش سائل في الموضوع لكن ربنا بيدبر وبيشتغل هو ربنا يتوقف عليك انت صح ولا لا وبتصلي ولا لا ده انت كنت انتهيت من زمان ده ربنا قاعد يهد غنماته ويشوف اذا كان ديب هيجي ياكل اذا كان دب هيجي ياكل يحرس حتى لو كانت الغنمايه يعني لا صاحت ولا استنجدت ولا صرخت ولا طلبت المعونة أبدا الراعي واخد باله واخد باله الله بالنسبة للكنيسة هو الراعي بالنسبة للغنمات لا يتوقف الأمر على الطلب إنما يتوقف الأمر على حب الله طب وحب الله ده شكله إيه مين انا اللي اتكلم عن حب ربنا دي امور ما اعرفهاش لكن يعني اقول كلمة بسيطة بيقول ايه الكتاب كان قد احب خاصته الذين في العالم احبهم حتى المنتهى يعني ايه احبهم حتى المنتهى حط كل درجات الحب اقول لك لسه لم يأتي المنتهى بعد احبهم حتى المنتهى أحب خاصته الذين في العالم صدقوني العبارة دي معزية خالص ده لو قال إن ربنا أحب خاصته اللي في السماء ولا اللي- الذين انتقلوا ولا اللي كملوا في الإيمان ولا يمكن تتاخد بمعنى معقول لكن أحب خاصته الذين في العالم أحبهم حتى المنتهى ما دمت انت في رعاية اله بيحبك حتى المنتهى ده انت تنام وتطمئن تنام وتطمئن تطمئن للعين الساهرة أثناء نومك تطمئن للعين الساهرة أثناء نومك تطمئن لضابط الكل ضابط الكل ده لما واحد يكون على باب بيته عسكري بيطمئن طب اللي على باب بيته ضابط يطمئن اكتر طب اللي على باب بيته ضابط الكل ده يبقى ايه حكايته ومش بس على باب بيته على باب بيته وعلى باب اوضته وحجرته الخاصه وعلى باب قلبه وعلى باب فكره كله ضابط الكل إن لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحارس غلطة البعض أنهم يعتمدون على الذراع البشري أكثر مما يجب يعتمدون على الذراع البشري أكثر مما يجب أما نحن فنعتمد على ذراع الله الحصينة على يمين الرب التي صنعت قوة وما تزال تصنع نعتمد على ايد ربنا التي شقت البحر والتي فجرت ماء من الصخرة هو في ناس في ناس قالوا لربنا نرجوك يا رب أن تظللنا من الشمس في النهار بسحابة وتضيء لنا في الليل بعمود من نار ولا انسان تخطر دي بفكره لكن ربنا من تلقاء نفسه يلاقي واحد ماشي في الشمس يظلل عليه بسحاب ده منظر لطيف خالص وما يخطرش على بال انسان وبالليل تيجي تولع بعود كبريت ولا تضرب حجرايه في حجرايه ده عمود نار لا طرق ربنا طرق تانية طرق ربنا طرق تانية ربنا من النوع الذي يعطي بسخاء ولا يعين مهما أعطيت لنفسك لا يمكن أن تعطي لنفسك بالسخاء اللي يعطي به ربنا لا يمكن أنك تعطي لنفسك بالسخاء اللي بيعطي به ربنا ده ربنا بيقول افتح قوى السماء افتح قوى السماء واغدق عليكم لغاية لما تقولوا كفانا كفانا مهما انت طلبت هتطلب ان قوة السماء تفضل تنزل تنزل لغاية لما تقول كفانا كفانا ربنا ده عجيب سعيد هو الانسان الذي يطمئن الى رعاية الله وسعيدة هي الكنيسة التي تستند على ذراع حبيبه وسعيدة هي الكنيسة التي تستند على ذراع حبيبه وتقول له تحت ظلك اشتهيت أن أجلس اشتهيت أن أبيت هذه هي الكنيسة وهذا هو الله الله من محبته للكنيسة أعطاها وعودا كثيرة لحفظه وعودا كثيرة لحفظه من أجمل هذه الوعود قول السيد المسيح إن أبواب الجحيم لن تقوى عليه عايز أكثر من أبواب الجحيم من أقوى هذه الوعود ما ورد في سفر أشياء النبي كل آلة صورت ضدك لا تنجح يعني إذا كانت آلة من الآلات تريد الانتحار توجه ضد الكنيسة تبقى انتهت يكفي أن الكنيسة حافظها الرب حافظها الرب القوي الذي لا حدود لقوته والمحب الذي لا حدود لحبه والساهر المعتني الذي لا حدود لسهره ولا لعنايته والكنيسة تعيش باستمرار مطمئنة إلى وعود الله لأنه قال السماء والأرض تزولان وكلمة من كلامي لا تزول الكنيسة كما أسسها الله وكما بناها وكما يحرسها كذلك هو أيضا يقدسها فالكنيسة هي جسم مقدس يليق بالرأس الكلية القدس ولهذا قيل ان هو قدسها وطهرها لكي تكون اهلا لحلول روحه فيها انا قلت لكم ان الكنيسة محاطة بالملائكة لكن ده في اقوى من الملائكة انها محاطة بروح الله القدوس الكنيسة هي الكيان الارضي حاليا الذي يعيش على الارض اقصد وفي كل عمل من أعماله يعمل روح الله روح الله معه يعمل في الأسرار المقدسة روح الله معه داخل الكنيسة روح الله داخل قلب مؤمن ألا أترككم يتامى أنا أرسل روحي إليكم وهذا الروح قال يمكث معكم إلى الأبد علشان كده كلمة المعز أو الباراكليت إذا كان البعض عايز يفسرها على شخص معين فما فيش شخص معين بيمكث إلى الأبد ويحل في قلب كل واحد فمش ممكن تكون شخص ده يمكث معكم إلى الأبد وهكذا تعيش الكنيسة بروح الله والكنيسة هي الكائن الذي يدخل في شركة الروح القدس يشترك مع روح الله في العمل روح الله يعمل فيه ويعمل به ويعمل معه وباستمرار احنا داخلين في شركة الروح القدس واحد يسألك يقول لك ما هي الكنيسة قول له دي شركة شركة من الشركات يقول لك شركة ايه قول له هي شركة الروح القدس ايد الله ماسك في ايد الانسان وقلب الانسان مشترك مع روح الله وماشي كده عشان كده في كل بركة بتقال ليكم في كل اجتماع محبة الله الآب ونعمة ابنه الوحيد وشركة وموهبة الروح القدس تكون مع جميعكم احنا ناس عايزين في ش... عايشين في شركة الروح القدس طب واللي يعيش في شركة الروح القدس ده يخاف يضطرب يتعب ابدا انت اذا اعتمدت على قوتك الخاصة جايز تشك في قوتك لكن اذا كنت مشتركا مع روح الله لا يمكن ان تشك في قوة روح الله افرض ان واحد فقير ما يملكش غير قرش تاخد لكن مشترك مع واحد مليونير اهو شريك المليونير اهو احنا بالشكل ده احنا القرش وروح الله هي المليونير ومشتركين مع بعض وعايشين في الشركة دي يقول لك روح الله وشركاء احنا شركاء دي الكنيسة إذا كانت الكنيسة لا تعيش لا تعيش في شركة الروح القدس فليست هي كنيسة مش ممكن دي صفة أساسية من صفات تكوين الكنيسة شركة الروح القدس يبقى احنا ناس بنعيش في شركة الملائكة وبنعيش في شركة الروح القدس وبنعيش كجسد لرأس هو الله والكنيسة تعيش باستمرار في معجزات ربنا قوة ربنا المعجزية التي تحيط بها صدقوني مرة في من- في المرات كده قعدت أفكر وقلت أنا هستعرض يد الله معنا في بضعة سنوات مرة وقعدت أعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة حاجات عجب في عجب قلت له مبارك أنت يا رب أنا مش عايز منك أكتر من كده مشكلتنا إن إحنا بننسى إيد الله معانا وننسى الأحداث العجيبة اللي إيد ربنا بتخش فيها وتبص كده تقول دي عناية الله دي محبة الله للكنيسة مش ممكن غير كده الكنيسة هي التي تتمتع الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون يعني ايه تصمتون دي ضمير الواحد ساعات يتعب ويقول اسكت ازاي مش معقول ده انا هملى الدنيا كلام املى الدنيا كلام لكن الآية برضو زي ما هي الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون وبعد ما تملى الدنيا كلام واحد يسألك نفعك كلامك تقول له ما نفعش يقول لك طب اسكت بقى خلي ربنا يشتغل اسكت خلي ربنا يشتغل عشان طريقة ربنا هي دي نحن إذا تكلمنا إنما نكلم الله الله ذاته ده المهم مش تكلم الناس كلم الله نفسه صدقني بدل ما تاخد لك ساعتين تتكلم مع الناس خد لك دقيقتين كلام مع ربنا ويبقوا احسن يجيبوا ثمرة اكتر يجيبوا ثمرة اكتر لان ده العمل المظبوط مفيش مانع ان الكنيسة تؤدي واجبها في كل المجالات مفيش مانع علشان نقول ما نقولش ايمان بدون اعمال في ايمان واعمال لكن يكون اعتمادك على ايه على كلمة الرب يقاتل عنكم لما بص ربنا وهو بيقاتل دي صفة جميلة لربنا انه مقاتل الرب يقاتل عنكم لما ربنا يقاتل ما يهموش بقى بيستخدم مين لما جه ربنا يخلص الناس من جولياط الجبار ما جابش شاول الملك وما جابش قائد من قواد الجيش جاب حتة عيل صغير قد كده اسمه داوود أشقر مع حلاوة في العينين يا رب ده ده هيلعبوا بيه ده ولا هيتفرجوا عليه ولا ايه الحكاية وقت تطبطب عليه كله ازيك يا حبيبي اجيب لك شوكولاتايه ده اللي خده ربنا علشان يهزم بيه جولياث هو ده اللي استخدمه ربنا عشان يهزم بيه جولياث عيل صغير كده حتى لما جه يلبس الملابس الحربية ما ما عرفش ومش مؤلف عليها ورماها قال ايه ده ما مش مؤلف ولما جه ربنا ينصر داوود على جولياث نصره بايه بسيف برمح بحصواية قد كده أنا يا رب لا أريد منك سوى أن أكون حصاة في مقلاع داوود هذا كل اللي أنا عايزه منك كل الذي أريده منك أن أكون حصاة في مقلاع داوود وبس لما داوود جه يهزم جولياث قال له إيه قال له أنت تأتيني بسيف ورمح وأنا أتيك إيه باسم رب القوات بس كفاية على دي أول ما اسم ربنا يخش في المحلة خلصت الحكاية كل واحد يلزم مكانه ده اسم ربنا دخل في الموضوع اسم ربنا دخل انا هاتيك باسم رب الجنود تمسك سيف تمسك رمح امسك لك يافطة كده مكتوب عليها ربنا موجود وبس وانت تبص لربنا الموجود وشوف يجرى لك ايه اجعلني يا رب حصاة في مقلاع داوود حصاة تأتي باسم رب الجنود وتدخله في المحلة الكنيسة تتعب إن نسيت اسم رب الجنود ده اسم رب الجنود دي اكتر من كلمة مقاتل ده رب الجنود ورب القوات يعني رب الصبعوت هو اللي بيحارب مرة قريت عن قصة حرب لطيفة جدا يمكن انتوا قريتوا في كتب التاريخ عن قصة حرب كبيرة لكن انا مرة قريت عن قصة تاني القصة دي قريت فيها بيقول ايه كتبها كتب القصة دي يوحنا الرائي كاتب مشهور اسمه يوحنا الرائي قال ايه قال ابصرت حربا في السماء ميخائيل وملائكته بتهزم الشيطان وملائكته وخدوا ورماه في البحيرة المتخذة بالنار والكبريت شفت حرب اكبر من دي هي دي عايز تحارب قول له يا رب يقول لك ابعت لك رئيس جند الرب مين رئيس جند الرب ميخائيل ميخائيل وملائكته بس كفايه لا ما دام دخل فيها ميخائيل وملائكته الواحد ينام من هنا للسنه الجايه وقول له خلي بالك يا ميخائيل اما تقول ميخائيل وملائكته دي رعب رعب للشياطين لأن الكتاب مرة يقول جند ملاك ضرب جيش سنحريب طير منهم مش عارف ايه 85000 ده ملاك والملاك المهلك في ضربات فرعون خد الأفكار كلهم من من ابن فرعون الجالس على العرش لابن الجارية اللي عند الرحم ده ملاك واحد اسمه الملاك المهلك امال ميخائيل وملائكته ايه فاكر اول مرة سكنت في مغارة وكنت فاكر المغارة دي اول ما اخش فيها الشياطين بقى هتيجي تلعب لي بشرق وغرب وانا مش مؤلف على الشغلانة دي فمسكت الابسولمودية وقعدت اقرا فيها وبعدين اجي مثلا كلمة نيطاغ مصيره ان انتيبورانيون وكل طغمات السمائيين اولياء عشان يعرفوا ان اصحابه كتار وبعدين اخد كل جنود الملائكه وكل وبعدين اطمأنيت وقلت الناس دول هيعرفوا ان الاصدقاء كتار ومش يقدروا يقربوا على المغاره وفعلا الليله دي اخدت غالبيتها سهر تاني ليله اخدت غالبيتها نوم وانا مستريح ما دام معايا كل الطغمات السمائيه وكل الأسماء الموجودة في الإصفالمودية لا ده بيقول لك الجمع غير المحصى الذي للقوات السمائية ده يعني ايه جمع غير محصى ده طب إذا كان أصدقائك جمع غير محصى ده أنت تستريح خالص وتطمئن وتثق وتؤمن وتتيقن إن لا قوات حاضرة ولا مستقبلة ولا ولا شيء يستطيع أن يفصلك عن الرب عجيب جدا الله في كنيسته الله الأب الحنون لهذه الكنيسة التي أسكنها في قلبه وعاشت بالحب مع ربنا بس ملاحظة بسيطة عايز اقولها لكم عايز كل الجند السماوي يكون محيط بيك عيش في الصحارى اللي ما تتعبش الجند السماوي الملائكة دول ناس قديسين ان شافوا منظر وحش يكشوا ويمشوا يقول لك ما اقدرش ابص على الحاجة دي فعايز الملائكة تفضل محيطة بيك خليك ماشي كويس وتلاقي الملائكة محيطة بيك وما دام الملائكة محيطة بيك تعيش مبسوط وهذه هي الكنيسة مش مجرد مجموعة مؤمنين مجموعة قديسين سلموا على كل قديس في المسيح يسوع الكنيسة هي مجموعة من القديسين يعيشون معا في حياة القداسة في شركة مع الروح القدس في خلطة مع الملائكة رأسهم الرب والرب يعيش معهم ويتمشى في وسطهم وسط المنائر السبع ليكن اسم الرب معنا الآن وإلى الأبد آمين